سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نبدأ المحاضرة الثانية في موضوع الثبات في الرب اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مراحل النمو أو مراحل الحياة الروحية المرحلة الأولى كانت مرحلة قبول المسيح ثم مرحلة الثبات في المسيح ثم مرحلة النمو في المسيح ثم مرحلة النضوج في المسيح ثم مرحلة خدمة المسيح في موضوع قبول المسيح اتكلمنا حوالي 12 عظة قبل كده وابتدينا نتكلم عن من الأسبوع اللي فات عن هذه المراحل الباقية والنهاردة هنتخصص فيه أو هنبتدي حديث بالتركيز عن الثبات في المسيح عايز أدي فكرة عامة عن الثبات في المسيح ايه هو الثبات في المسيح وايه اهميته وازاي نثبت و... وايه الغايه اللي احنا عايزين نوصل اليها او الهدف اللي عايزين نوصل اليه من الثبات ويتقال واحد ثابت يعني ايه في المسيح فهركز حديثي في ثلاث نقط بنعمه ربنا اولا ضروره حتميه وثانيا غايه جليه وثالثا حقيقه جوهريه نمسك اولا الثبات في الرب ضرورة حتمية يعني لازم الانسان اللي بدأ مع المسيح يحافظ على نفسه ثابت في الحياة مع المسيح ليه وايه خطورة ان هو لما ثبتش وكده ده اللي هنشوفه من الكتاب نطلع مع بعض وارجو ان احنا كلنا نكون جايبين الكتب المقدسه ويا بعض لان الكتاب المقدس هو دستور حياتنا واساس ايماننا رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل فيليبي اصحاح اربعه وعدد واحد بيقول فيها اذا يا اخوتي الاحباء معلمنا بولس الرسول بيقول إذا يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي إيه اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء اثبتوا يبقى اثبتوا ديت أمر يعني وصية وصية لازمه لازمة التنفيذ ومن هنا أتى موضوع أن أنا أثبت في الله شيء حتمي شيء ضروري لأنه أمر إلهي وصية إلهية وأنا كتابع للمسيح بنفذ وصاياه من يحبني يحفظ وصاياي يعني ينفذ وصاياي الوصية هنا بتقول اثبتوا في الرب وصايا وكتير الوصايا دي هتلاقيها في الكتاب المقدس اثبتوا اثبتوا اثبتوا وصايا كتير قوي فاذا ده مطلب وضروره حتميه للانسان اللي بدا مع المسيح انه يثبت بدل ما يرجع زي ما شفنا في الاسئله اللي قال عنها ككلب عاد الى قيئه وخنزيره مغتسله الى مراره الحمأه كلب بعد ما استفرغ اللي في قلبه راح رجع عليه تاني يلحسه زي الخاطئ اللي بيعترف بكل خطاياه ويطلعها من قلبه وبعدين يحن ليها تاني ويرجع عشان خاطر يعيش فيها ويلحسها منظر غير مقبول اطلاقا في الحياة المسيحية يبقى اذا الثبات في الرب ضرورة حتمية لأنها وصية إلهية اثبتوا في الرب ولازم احنا نطوعها ونعيش بيها ننفذها الحاجة الثانية السبب الثاني اللي بيبين ان السبب ده امر حتمي وضروري نلاقيه في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 8 وعدد 31 بيقول ايه فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي المسيحيين اصلا اسمهم تلاميذ للمسيح اساسا كده وتغير الاسم ده لاول مره في بلد اسمها انطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين لاول مره في مدينه انطاكيا تلاميذ المسيح فمعنى كلمه انسان مسيحي حقيقي يبقى هو الانسان اللي تلميذ للمسيح او متتلمذ على يدي المسيح او تابع للمسيح او ماشي بحسب وصايا المسيح فلكي يصير الانسان تلميذا للمسيح ينبغي ان ايه ان يثبت في كلام المسيح يبقى اذا الثبات هو مطلب حتمي للتلمذة للمسيح مطلب حتمي يعني حاجة ما نقدرش نهرب منها لكن هو ده الحاجة اللي لازم تكون اثبت في كلام الرب فيبقى انا تلميذ الرب او تابع للرب او مسيحي حقيقي السبب الثالث اللي بيخلي الثبات امر مهم وحتمي نلاقيه في انجيل معلمنا يوحنا برضه اصحاح 15 والعدد 6 يقول ايه ان كان احد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق يا اه الملاك اللي ما يثبتش في المسيح يبقى زي الغصن الناشف لانه مش ثابت فيتقطع ويترمي في النار فيحترق قال امال فين قبول المسيح بقى لا ما انا اقول لك اللي يثبت ان قبول المسيح في حياتك انه شيء صح وقبول سليم هو انك انت بتثبت في الرب لكن لو ما ثبتش في الرب يبقى العمليه كانت ايه كانت تمثيل كانت مجرد اندفاع او مجرد شعور خارجي او زي مزيكة حسب الله في مزيكة حسب الله تبقى الفرقة مكونة يمكن من خمسين واحد وآلات نحاس وطبل وآلات نفخ وشغلانة وكله ماسك وعمال يعمل كده طم طم طم طم لكن الحقيقة في حسب مزيكة حسب الله خمسة بس هم اللي بيعزفوا والباقي يعمل كده كأنه بيرزح لكن مش مشغله على الهواء بس عشان خاطر يقدر يحاسب اصحاب الفرح ويقول لهم انا جبت لكم 50 واحد وكل واحد في 15 جنيه يبقى انا عايز 500 جنيه لكن الحقيقه هو ملبس الجماعه دول وكل واحد مش هياخد اكتر من 10 جروش وهو يسف الباقي ليه لانه ما عملش حاجه ده لابس البدله وخلاص هو ماسك البتاع وعمال يعملها كده بس على الهواء شايف فاللي يثبت ان الانسان مش لابس حلة الايمان فقط لكن من قلبه فعلا انسان قبل المسيح هو انه بيثبت في كلام المسيح لو ما ثبتش في كلام المسيح يبقى كان ممثل كبير وكذاب وانكشف فيجمع ويلقى في النار فيحترق يحمينا ربنا يبقى اذا الثبات ضرورة حتمية ليه لان في خطورة لمن لا يثبت في المسيح الخطورة لأنه هيلقى في النار ويحترق لأنه ممثل بارع وما كانش مؤمن حقيقي وقبل المسيح يقينا في قلبه وفي حياته واتحد به لأنه عندما اتحد بالمسيح يثبت في المسيح لأهمية الثبات في الرب الأهمية عايزك تفتح معايا الحتة اللي احنا فاتحينها بالظبط كده يوحنا 15 وهقرا الباراجراف الأولاني اللي هو من آية واحد لآية 11 وعايزك تعد في سرك عدد الألفاظ اللي بتتكرر في الجزء ده عن الثبات اتقال يثبت وثبات و... وكده كم مرة في الجزء ده انا هقرا وانت عد انا الكرمة الحقيقية وابي الكرام كل غصن في لا يأتي بثمر ينزع وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر اكثر انتم الان انقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به من آية أربعة بقى اثبتوا في وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة أدي اتنين كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في أدي ثلاثة أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت في وأنا فيه أدي أربع هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد لا يثبت هذه خمسة لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعون ويطرحونه في النار فيحترق آه سبعة إن ثبتتم فيا أدي ع... سادس كلمة ثبت مش بتعد ورايا طيب لما أغلط قولوا لي إن ثبتتم فيا أدي لحد هنا ستة وثبت كلامي فيكم هذه سبعة تطلبون ما تريدون فيكون لكم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا اثبتوا في محبتي بقوا كام؟ ثمانية إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي بقوا كام؟ تسعة كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبتي بقوا كام طيب كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم يثبت كام 11 دول كام آية 11 آية اتكررت يثبت كم مرة 11 مرة يعني تقريبا كل آية فيها كلمة الثبات لا أكتر لأن ده من آية أربعة ابتدى يذكر كلمة الثبات من آية أربعة لآية 11 يبقى بعض الآيات فيها أكثر من مرة اتقال فيها يثبت والثبات فكأن ربنا بإيه؟ بيأكد على حقيقة الثبات 11 مرة مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة 11 مرة يقول لك اثبت يا أخي اثبت اثبت فيا ولعل رقم 11 هم التلاميذ اللي ثبتوا وبتاع 12 ما ثبتش فهلك اللي هو مين يهوذا الاسخريوطي كان نمرة 12 يا ترى احنا من ال 11 انا ارجو ان ما فيش حد مننا يبقى من ايه من اللي بتاع ال 12 ده عشان خاطر نثبت ولا نلقى خارجا في النار طيب من اهتمام الاباء الرسل بموضوع الثبات طلع معايا اعمال الرسل اصحاح 11 وايه 23 11 وايه 23 نقراها من 22 نقرا 22 23 فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسه التي في اورشليم فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا الذي لما أتى أتى إلى أنطاكيا ورأى نعمة الله عليهم يعني ناس مؤمنين عندهم نعمة ربنا فرح حلو ووعظ الجميع توعظ ايه بقى يا عم ما هو قبلوا نعمة ربنا هتوعظ تقول شنو اه يقول لك وعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب آه ده في موضوع تاني اسمه الثبات بقى إلى جوار القبول في حكاية اسمها ثبات برنابا راح لقاهم قبلوا المسيح وقبلوا نعمته فيبقى فضل عليهم ان هم ايه يثبتوا ابتدى يثبتوا يثبتوا في ربنا بعزم القلب ما يتزعزعش ما يعملش زي الكلب اللي عاد الى قيئه ولا الخنزيره اللي وجعت لطين رجعت لطين الايه البرك طب حاجه تانية انا بجيب لكم مقتطفات بس عشان خاطر اوريكم اهميه الامور المخفيه دي عشان خاطر نقدر نشوف ونطالب ربنا ونطلب من ربنا ان هو يمتعنا بالحاجات دي طلع معايا رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح ثلاثة رسالة تسالونيكي الاولى اصحاح ثلاثة وعدد اثنين وثلاثة بيقول فأرسلنا تيموساوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات يبقى ناس قبلوا المسيح مؤمنين حلوين فبعت لهم تيموساوس الاسقف عشان يوعظهم ويثبتهم يوعظهم ان يثبتوا في الايمان فلا يتزعزعوا في الايمان يبقى ايمانهم راسخ وثابت في المسيح حياتهم في المسيح غير مزع... مش كيكه على العالي وكيكه على الواطي ومره مع ربنا ومره مش مع ربنا ومره ماشي كويس ومره مش ماشي كويس لا الحياه تبقى ثابته مع الله طب ده اهتمام الاباء الرسل بهذا الامر عايز اقول لكم الكنيسه نفسها منذ عهد الرسل الى اليوم والى ما بعد اليوم تهتم جدا بعمليه ثبات المؤمن في الرب فمن السبع اسرار الكنسيه هناك سران للثبات في الرب سر الميرون وسر التناول ثبات في الرب سر الميرون بنسميه سر ايه التثبيت اصل المعمودية هي قبول المسيح طب والميرون عشان الواحد ايه يثبت في المسيح وعشان كده بنختمه بالميرون ختم الميرون او رشم الميرون نثبته لما تعمل تجيب عندك ظرف فيه امانات فبتلزقه بالصمغ وبعد ما تلزقه بالصمغ تجيب شمع وتسيحه وتختم على الظرف يبقى الكلام اللي جوه ده مفيش حد يقدر يفتح الظرف عندما يختم قلبنا بزيت الميرون يختم على رسالة الله الحية التي قبلناها في الداخل والسر الثاني سر التناول من ياكل جسدي ويشرب دمي يحصل له ايه يثبت فيا وانا اثبت فيه بعمليه ثبات متبادل في الرب اهتمام الكنيسه ليه لان التوبه هي تجديد عهد في قبول المسيح تجديد عهد قبول المسيح ويبقى التناول هو تثبيت هذا العهد الثبات في الرب لأن المعمودية والميرون ما بيتكرروش ما لو الواحد حتى ترك دينه ورجع تاني ما نقدرش نعمده ونرشمه بالميرون تاني لأن دي أسرار أبدية امال بنعمل إيه؟ يتوب ويتناول توبة زي المعمودية القديسين قالوا كده دموع التوبة معمودية ثانية بعدين يتناول عشان خاطر ياخد ما يجدد مفاعيل الميرون اللي هو بالروح القدس يثبت في المسيح والمسيح يثبت فيه ويعيش بقى حياة ثابتة غير متزعزعة في الرب وأبانا القديسين في إرشادهم الروحي لتلاميذهم كانوا بيهتموا بالحكاية دي قوي ناس تثبت في الرب فيحكى عن القديس مقريوس الكبير أب رهبان برية شيهيت اللي هي وادي النطرون يقول إيه عنه في التاريخ يقول كان القديس مقريوس يقود المبتدئين في الحياة الروحية يقود المبتدئين بلطف حتى يثبتوا في الرب ويمسكوا بحبل التلمذة التلمذة الروحية للمسيح يبقى يقودهم بلطف عشان يثبتوا هم لسه مبتدئين عايزين نثبتهم ونثبت اقدامهم فبنقودهم بلطف لحد ما يمسكوا بايه بحبل التلمذة الحقيقية دي حياة ابانا القديسين دي الرؤية الحقيقية يا جماعة للخدمة الروحية الوعظ بنقدم المسيح للناس عشان يتوبوا ويقبلوه وبالتلمذة تثبيت للي قبلوا المسيح في الطريق الجديد والحياة الجديدة لأن الشيطان ممكن يزعزع الناس ويشككهم يزعزع المؤمنين ويستخدم اللي حواليهم فإنهم يهزوا إيمانهم ويرجعوهم للماضي عشان خاطر تضيع حياتهم من جديد الشيطان بيستخدمهم الكنيسة اهتمت وعرفتنا ضرورة ان بعد الانسان ما يتوب ويبتدي مع المسيح لازم نحافظ عليه لحد ما يثبت في الرب عارفين زي ايه زي واحدة حامل وولدت تفتكروا بعد ما ولدت انتهت المشاكل بالنسبة لها الحمد لله ولدنا خلاص سيب الواد بقى في الطين يعمل اللي هو عايزه لا ده يخافوا على الواد ده من الهوى ليه احسن بعد ما اتولد يصيبه الامراض ويعيش عليل ان ما ماتش يعيش عليل فتعمل ايه الام لو كانت بتشتغل تاخد اجازة اجازة توضع وتقعد بالواد تربيه وتحافظ عليه من الامراض ومن الهوى وتغذيه تشبعه حنانا وتشبعه طعاما وتشبعه سلاما عشان خاطر يثبت في هذه الحياة ويكبر وينمو هكذا أيضا كل من ولد من الله الكنيسة بتهتم بيه وترعاه عشان يثبت وتتثبت أقدامه ويعيش كتلميذ للمسيح في قصة شهيرة في تاريخ الكنيسة ربما حكيتها لكم كتير لكن برضو جه وقتها ان احنا نحكيها في المكان السليم كلنا نعرف القديس يوحنا الحبيب اللي هو تلميذ الرب يسوع المسيح اللي هو بين ال 12 هنا اللي اتكى على صدر المسيح في العشاء الرباني هو اسمه يوحنا الانجيلي او يوحنا البشير واسمه برضه يوحنا الرسول لانه كتب رسائل وبنسميه برضه يوحنا الرائي لانه كتب سفر الرؤيا كان شخص مليان بالحب زي ما بنشوف من الرسائل بتاعته اسمها رسائل الحب رسائل المحبة فكان الأبروشية بتاعته في مدينة أفسس من ضمن أبروشيته كان ليه كذا أبروشية او ليه كذا بلد في الابروشيه بتاعته من ضمنها افسس فهو بيوعظ في افسس وبيكرز ففي شاب تاب وجه قدم اعترافه وتوبته والقديس يوحنا الحبيب احتضنه جدا لكن طبعا انتوا عارفين الرسل بينتقلوا من بلد لبلد ومن مدينة لدينة كانوا بيبشروا في كل حتة فجاب الكاهن بتاع الكنيسة وقال له يا ابونا من فضلك خد بالك من الواد ده كويس الشاب ده عايز وقت منك وعايز رعاية منك وعايز اهتمام منك وعايز تسأل عليه وتتابعه عشان خاطر يثبت في هذا الطريق قال له حاضر يا سيدنا تحت امرك وسافر سيدنا وساب الوديعه دي في ايد الاب الكاهن لكن يبدو ان ابونا الكاهن كان عنده مشغوليات كتير ايشي خطوبات وايشي افراح وايشي اكاليل وايشي توالت وايشي روابع وسوابع وايشي اربعينات وايشي يعني دوامة الكهنوت كتير فاللي حصل ان الولد ده ايه سقط من حسابه ما سألش عليه قال له ايه بيجي الكنيسة كويس خلاص يجي الكنيسة وفي يوم في يوم الولد اتغيب عن الكنيسة وما عادش بيجي وابونا في زحمة مشغولياته نساه دارت الايام وجه سيدنا القديس يوحنا الحبيب واستأمنوه ببقور وخنفران والدنيا طبلت ودخل لكن القديس يوحنا طول ما هو ماشي في الموكب عمال يبص على الناس بيبص على ايه ده يا اخويا بيفرز الناس كلهم ايه في ايه لازم مشتاق للناس بعد ما دخل وسجد عند قدام الهيكل وقام فنادى ابونا قال له ابونا قال له نعم قال له الواد انا مش شايفه قال له الواد مين قال له الواد مين اللي انا سلمته لك في ايدك يا ابونا الشاب بتاع زمان اللي انا قلت لك خد بالك من فلان قال له يوه انا برضو مش ما بشوفوش والحقيقه ما خدش بالي قال له كده يا ابي كده برضو الامانه والوديعه اللي انا اديتها لك ما تهتمش بيها وتاخد بالك منها و... وتتابعه وتعيش وياه لحد ما يثبت اه راح فين دلوقتي قال صدقني انا من زمان ما تخيلتش بيه في الكنيسه برضه مش عارف قال له شاطر يا اخوي شاطر وابتدى الانبه او القديس يوحنا يدور على الواد ويسال يسال صحابه يسال المعارف يسال الجيران يسال الدنيا اخيرا عرف عرف ان الولد رجع لحياة الخطية ككلب عاد الى كي... الى قيئه وكخنزيرة بعد ان اغتسلت رجعت الى طين البرك اتار الولد لما رجع بقى رئيس عصابة قطاع الطرق فيعمل ايه قديس يوحنا خد بعضه بالليل ومشى في الطريق اللي هم ايه اللي قالوا له ان هو بيبقى هناك والعصابه بتبقى هناك اللي بيعدي بياخدوه يفتشوه ياخدوا اللي وياه ويسيبوه حي او ميت هو حظه فخد بعضه بالليل جدا ومشى في السكه دي النضرجيه بتوع العصابه شافوه جاي قالوا بس زبون وقع زول وجع وخلوه اقترب هم جم قايمين عليه ايه ماسكينه هو مبسوط انه اتمسك ما هو جاي عشان يعمل كده يتمسك امال هو جاي عشان ايه فين وياك انت اه طلع اللي في جيبك طلع مش عارف ايه قال لهم شوفوا في شرط وحيد عشان اطلع كل اللي في جيبي في شرط وحيد قالوا له ايه قال انا مش هطلع اللي في جيبي الا اسلمها في ايد رئيس العصابة بتاعكم لكن حد تاني مش ممكن انا اديله او ايه خايف ان احنا يعني ما احناش امنا قوي يعني هنسرق رئيس العصابة قال لهم ما ليش دخل انا اسلم كل حاجة لرئيس العصابة في ايده قالوا تعال جم ساحبينه وراحوا على الوكر اللي قاعد فيه رئيس العصابة رئيس العصابة قاعد قدام الوكر تلاقيه بيشرب شاي ولا بتاع فبص لقى عينيهم طبعا دولت بتوع المنصر دول بتوع بالليل دول عينيهم زي الحدايه يعني عارف ينقر الواحد على بعد يعرفه زي الصقر فاللي حصل انه شاف القديس يوحنا جاي شافه جاي وخد بعضه ديله في اسنانه ورئيس العصابه طلع يجري ليه خايف قديس يوحنا طلع يجري وراه وكل بتوع الحرامية واقفين منذهلين الله الرئيس بتاعنا بيجري ليه قالوا له ما تخافش ده ما معاش سلاح احنا مفتشينه كويس مأمنين الموقف موقف مين ده ما فيش امان ابدا يجري والقديس يوحنا يجري وراه القديس يوحنا عجوز والواد شاب فتي وعمال فارد بقى فاتح البرجل وبيجري قعد يصرخ وراه يقول له ارحم شيبتي ارحم ش... لن اتوقف اما ان اجدك واما ان اموت حتن اجري لحد انت حر ارحم شيبتي يا ابني ارحم شيبتي يسوع لا زال يحبك اني اتي اليك بالمحبة الالهية ارجع يا ابني ثانية الواد بقى لا يعني هو بيحب القديس يوحنا وده ابوته فاشفق عليه لان ده كان مصر يجري فجاله وسقط عند اقدامه وبكى تائبا وقال له اخطأت يا ابي وانا بشكر محبتك جدا اللي بتجسد لي محبة الله انا جاي ندمان وراح اعود وياك وكفاية علي الزمان اللي اتمرمطت فيه بالخطية تاني عدت فلحست قيئي عدت الى طين البرك لكن الله ارسلك لي وعاد مع القديس يوحنا واخذه القديس يوحنا ليخدمه ويتابعه بنفسه حتى ثبتت اقدامه في الطريق الروحي ونما في النعمه وصار تلميذا حقيقيا للمسيح وقديسا عمودا من اعمده الكنيسه دي الخدمه دي الحياه الروحيه ثبات في الرب بعزم القلب لان الشيطان مستعد ان هو يزعزع ايمان الانسان ويحارب الانسان بالخطية بالكبرياء باليأس والناس كمان تشكك الواحد وتقعد يعني تتقول اكلام واحاديث عشان خاطر يهزوا ايمان اللي ابتدى مع المسيح لكن الله بيعمل على ثباتنا كأب بيملأ ابنه بالحنان والحب عشان يثبته في الحياة الجديدة هكذا الله يحبنا وسيثبتنا أيضا إن كنا نطيعه ونتمسك به دي النقطة الأولانية في رؤية الثبات في الرب احنا قلنا ثلاث نقط ضرورة حتمية ودي اللي خلصناها حسن وبعدين غاية جلية واضحة ثم حقيقة جوهرية بتساعد الإنسان على إنه يثبت في المسيح طبعا مش هنقدر نتكلم الليلة لأن موعدنا الساعة تسعة عشان يبقى إحنا محددين ومعروف أوقاتنا يبقى المرة الجاية إن شاء الله إن أبقانا الرب وعشنا لكن نضع هدف قدامنا وتدريب الأسبوع ده إن أنا أصلي عشان ربنا يثبتني في الإيمان يثبتني فيه يثبتني في الحياة الجديدة حتى لا أتزعزع بحيل إبليس المختلفة الله يملأ قلوبكم نعمة وثباتا في الإيمان وفي حبه ومعرفته له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد آمين